السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يحكى إن أحد اليهود راح يشتري أرض من أحد الفلسطينيين فالفلسطيني قال له خلاص تحت أمرك عايز تدفع فيها كام قال له كذا قال له أنا موافق بس أبويا قبل ما يموت قال لي يا ابني الأرض دهيت ملكك انت ومليار و400 مليون مسلم لو حد جه يشتريها منك لازم تجيب موافقه المليار و400 مليون مسلم الاول قبل ما تبيعها لانها مش ملكك لوحدك يا جماعه عايزين صمود في هذه الايام احنا بنتكلم دلوقتي والقصف الوقت على اشده القصف اليهودي على اخواننا في غزه على اشده للاسف الشديد واحنا بنتكلم طفله عندها سنتين ماتت في القصف امبارح ابوها شايلها قدام الشاشات وبيقول دي ارهابيه دي ارهابيه هي دي قتلوها ليه دي باي ذنب قتلت قالت دي لما تيجي يوم القيامة في رقبة اليهود وفي رقبة العرب المتخاذلين للأسف قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ما حدش يقدر يطفي نار حروب اليهود إلا الله سبحانه وتعالى يا إخواني في الله عايزين سؤال الأول في أول حلقة الليلة سؤال خلاص ضاعت خلاص انتهت خلاص راحت خلاص الصوره بقت سودا ومش هتنور تاني خلاص يا جماعه يا جماعه احنا لو بصينا للحسابات الارضيه خلاص غزه ضاعت غزه ضاعت من المسلمين غزه هتباد ولكن لو نظرنا لقدره الملك الجليل وهي دي المشكله اللي حصلت لما عزير مر على الارض الخاويه على عروشها اللي كلها ميته قال ان ازاي هينفع ازاي ان يحيي هذه الجثث دي الله بعد موتها هو عزير قال ان ازاي عزير استغرب ليه عزير اتعجب ليه رغم انه مؤمن لانه قال هذه قبل ما يقول الله لانه بص للجثث المشكله قبل ما يبص للحل من السماء لانه بص للمشكله قبل ما يبص لقدره الله فقال ان احنا يا جماعه عايزين ننظر لقدره الله في المشكله اللي احنا فيها عايزين نحسبها صح سيبكم من الحسابات بتاعه القوى العالميه والكلام ده كله عايزين نحسبها صح عشان نبقى من فرسان الاقصى عايزين يبقى عندنا امل في الله بكره عاشوراء بكره عاشوراء يا امه محمد وانا ببحث في عاشوراء انا بهرت والله العظيم يا جماعه اصابني انبهار رهيب وانا ببص في البخاري ومسلم ان ده اليوم اللي شق فيه البحر الموسى ده اليوم اللي اهلك فيه فرعون وغرق فيه فرعون سيدنا علي بن ابي طالب يقول لك ده ده اليوم اللي ربنا كشف فيه العذاب عن قوم يونس سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير يقول لك ده كان يوم الزينه اللي موسى انتصر على الصحراء فيه اللي اتقطم ظهر فرعون فيه اللي اتكسر واتذل فرعون قدام العالم كله فيه سيدنا مقاتل يقول لك ده ده اليوم اللي ربنا تاب على سيدنا ادم فيه في البخاري ان اليوم اللي ربنا اصطفاه من السنه كلها عشان كان يبقى فرض صيامه على الامه قبل ما يتنزل فرضيه صيام رمضان هو كان يوم عاشوراء عاشوراء كان الفرض قبل رمضان كان الفرض من دول ايام السنه كلها حسيت يا جماعه والله العظيم ان انا قدام اليوم اللي اتشق فيه البحر اللي غرق فيه الطواغيت اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح اللي تاب فيه على ادم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته يوم كله ايه يا رب قد ايه ربنا عظيم قد ايه ربنا جليل قد ايه ربنا قدير حسيت يا جماعه ان يوم عاشوراء ده زلزال زلزال ربنا جعله لنا في الامه يزلزل مشاعر الامه تجاه قدره الله والله العظيم حسيت ان عاشوراء ده طب ليه يا رب ما ما شقتش البحر في في شهر ونجيت نوح في شهر وتبت على ادم في شهر ليه كله في يوم واحد عشان ربنا يعرفنا يعني ايه واذكرهم بايام الله يعني ايه عاشوراء يعني ايه ايام الله الايام اللي تجلت فيها قدره الله وعظمه الله اليوم بتاع بكره ده يا جماعه يوم معجزات طول التاريخ يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصره طول التاريخ في 10 ذي الحجه اتكلمنا انها كانت ايام عباده 10 محرم دي ايام فتح من الله وايام نصره من الله سبحانه وتعالى قلت يا لسه لسه شاكين في قدره ربنا على نصر الامه لسه شاكين في قد... لسه شاكه في قدره ربنا انه يحل لك مشاكل حياتك لسه شاكك في طريق ربنا انه احسن طريق واحسن اختيار ومفيش اختيار غيره لسه شاكين يا جماعه ان الاسلام هو طريقنا وهو نصرنا وهو عزنا حدث في مثل هذا اليوم ركزوا معايا يا جماعه ركزوا معايا يا امه محمد حدث في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم حدث في عاشوراء حدث في ايام سيدنا موسى ان في يوم من الايام لما ربنا امر سيدنا موسى انه ياخد بني اسرائيل ويخرج عند البحر والقران خلد الموقف ده في سوره الشعراء يوم عاشوراء الساعه 7 الصبح تحديدا يعني بكره الساعه 7 الصبح فلما تراءى الجمعان سيدنا موسى خد البني اسرائيل وخرجوا قدام البحر مستنيين هنعمل ايه ما يعرفوش ولا موسى يعرف عليه السلام بدا فرعون ارسل في المدائن حاشرين في كل المدن المصريه يحشروا الناس ان هؤلاء لشرذمه قليلون شويه الشرذمه المتطرفين دول وانهم لنا لغائظون الناس اللي خرجت علينا المتطرفين لازم نبيدهم يخرج الجيوش المصريه والشعب للاسف الشديد في اوقات عبوديه الوثنيه يخرجوا فلما تراءى الجمعان لما مش جيش موسى شاف فرعون لا لما الجيشين بقوا مكشوفين لبعض يا جماعه لما خلاص احنا واقفين عزل ومستنيين مش عارفين نعمل ايه ولقينا جيش رهيب اقوياء بالسيوف بتاعتهم بتبرق زي الرعد في نور الشمس اتبعوهم مشرقين انت متخيل معايا فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى خلاص انا لمدركون ضاعت زي ما ناس الوقت بتقول ضاعت انتهت الامه دي بتنتهي غزه راحت الحسابات الدنيويه بيها خلاص موسى ضاع بني اسرائيل ضاعوا الحق هينتهي في هذا الجيل من على وجه الارض قال كلا ابدا لا يمكن ثقه في الله رهيبه راسخه في قلبه كلا ليه نفس الكلمه اللي من اكتر من 10 سنين ربنا قالها له لما قال له اذهب لفرعون قال له خايف يا رب اخاف ان يقتلون يا رب قال كلا فذهب باياتنا كلا نفس الكلمه اللي ربنا قالها له اتحفرت في قلب موسى وفضلت في قلبه طول السنين وبعد سنين قال كلا ليه يا موسى معاك قنبله نوويه ترميها عليهم لا معاك يا موسى سيوف هتوزعها علينا ونذبحهم لا معاك يا موسى رشاشات واف 16 واباتشي هنرد عليهم يا موسى لا امال ايه ان معي ربي ربنا معايا ربنا معايا عايزين يا جماعه يبقى ربنا معانا يبقى لازم نبقى مع ربنا لازم الامه تبقى مع ربنا عشان نبقى ربنا معانا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر وقف زي جبلين بالظبط والطريق ما بينهم بر ايه يا رب القدره الرهيبه دي ازاي جنود ربنا يا جماعه ايه يعني اباتشي واف 16 وشويه لعب العيال بتاع اليهود وبتاع العالم ده يا جماعه السماوات مليانه كتائب جنود رهيبه يا جماعه ده ملك واحد عند ربنا اللي هو نافخ الصور الانسان اضعف حاجه فيه نفخته هف الهف دي اضعف حاجه فيه النفخه بتاعه الملك دي تقلب الكون كله والسبع سماوات يوم القيامه ده ده جندي واحد في كتيبه واحده من كتاب الرحمن العرش الاكبر من الكون ده هو كله شايله اربع ملائكه اربع ملائكه يعني اربع جنود بس في جيش الرحمن شايلين عرش الرحمن سبحان الملك والملك يحمل العرش ومن و و ومن يحملونه سبحان الملك الجليل جبريل يا جماعه له 600 جناح جناح واحد منهم شال بيه سبع كرة للسماء هبدهم للأرض جناح جبريل الوقت واحنا بنتكلم عند سدرة المنتهى ساجد كالحلس البالي من كتر خشية الله الملائكة يا جماعة اللي مالية السماوات دي كلها معانا قدرة ربنا قدرة ربنا الراجل لما قال لربنا لما جه يموت قال لولاده إذا أنا مت فاحرقوني واطحنوني وارموا شوية في البر وشوية في البحر واذروني في الرياح فقالوا طب ليه قال لهم لئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه أحد واحدا من العالمين فلما مات قال الله كن فجمع البحر ما فيه والبر ما فيه ازاي التراب ربنا مهيمن على ذرات التراب يعني كل ذره تراب في البحر والبر دي عارفه مكانها في الكبد ودي مكانها في الكلى ودي مكانها في العين ودي مكانها في عروقه ودي مكانها في ايديه الله قادر يا جماعه الله اله جليل وقادر عايزين نحس بقدره الله لما سيدنا ابراهيم جه يترمى في النار يا رب طب الفرج هيجي منين السماء هتمطر على النار ولا سحابه في السماء طب يا رب الفرج هيجي منين طب يا رب الريح هتيجي ولا نسبه هواء طب حد هيطلع ينقذني كله كله بيهتف ضده ابراهيم ضاع بحسابات الدنيا ابراهيم ضاع ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ربنا يأمر النار اللي هتبقى برد وسلام امه لما شافته طالع من النار قالت له نعم الرب ربك يا ابراهيم نعم الرب ربكم يا اخواننا في غزة نعم الرب ربكم والله هتشوفوا نصرة ربنا ليكم في مثل هذا اليوم حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا شق البحر لموسى وفرعون مش كان بيقول انا ربكم الاعلى مات اوطى موتة في الارض اوطى موتة في اوطى مكان في وجه الارض ما حدش مات في الوطوة ده مش كان بيقولوا هذه الانهار تجري من تحت ربنا اجراها من فوقه مش كان فرعون يا جماعه مش كان فرعون يا اخواني فرعون ربنا يعني عليه لعنه الله فرعون مات لقى جبلين ميه نازلين عليه الرعب قدام جنوده بقى واتفضح قدام جنوده وهو بيمسك في الطين عايز يمسك في اي حاجه تنجده وهو جبريل بيحط الطين في بقه عشان ما يقولش لا اله الا الله ومنظر الرعب على وشه والسمك بياكل من جسمه ده ربكم الاعلى اهو وهم بينتشروا جثته شوفوا ربكم الاعلى حدث في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في مثل يوم عاشوراء ايام سيدنا موسى يوم الزينه لما فرعون قال لموسى انا هجيب الصحراء كلهم ووريني انت ساحر ولا على حق في مثل هذا هذا اليوم دخل الصحراء تخيلوا يا جماعه شعب مصر كله اتلم في اليوم ده جمم امم والهتافات رهيبه واليفط متعلقه نصره لفرعون وللصحراء ويدخل فرعون يقعد على العرش الناس كلها تصرخ ويدخل الصحراء عمالقه السحر في العالم يدخلوا الناس كلها تصرخ وايه يدخل الناس ويدخل فرعون وبعد كده يطلع الصحراء يطلع موسى لوحده وفي ناس واقفه في النص خلاص ضاعت انتهت بالحسابات الدنيويه موسى خلاص بالحسابات الدنيويه ما عادش ينفع بالحسابات الدنيويه كل حاجه راحت الحق مش هيقوم تاني يقف الصحراء يترسموا قدام موسى يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين كله سيان عندنا قال بل القوا ارموا القصائف بتاعتكم ارموا ال- ال- ال- الصواريخ بتاعتكم اقذفونا بالاف 16 من السماء ارموا كل الاسلحه اللي انتم بتجربوها في اجساد المسلمين اقتلوا الاطفال واقتلوا النساء وازرعوا القذائف وازرعوا الالغام ودخلوا الدبابات وانزلوا بالهجوم البري القوا ما انتم ملقون القوا عصيهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم الناس كلها اترعبت الناس كلها اتذهلت ايه ده مش ممكن خلاص موسى ضاع الحق ضاع القضيه انتهت فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون كل حاجه كل الحق لما بينزل يا جماعه الصحراء كلهم وقعوا ساجدين الناس حست ان في حاجه غريبه بدأ يبصوا ايه ده حصى موسى بتلقف التعابين كلها ايه ده ازاي ده حصل ازاي ده يحصل كان موقف رهيب فرعون اتزلزل الصحراء اتزلزلوا قالوا لا ده مش موسى ده ربنا ده مش ح- ده ده, ده, ده مش سحر ده حق احنا مش بنحارب موسى احنا مش بنحارب الله احنا بنحارب الله احنا تبنا الى الله فرعون يقول لهم الفلوس اللي اتفقنا عليه يقولوا له امنا برب العالمين هقتلكم امنا برب العالمين هقطعكم امنا برب العالمين ابن كثير بيقول هزم يومها فرعون هزيمه لم يهزمها احد على وجه الارض اتقطم ظهر فرعون حدث في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم ايام سيدنا نوح في يوم عاشوراء لما ربنا سبحانه وتعالى اذن بالطوفان لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقيل اركبوا فيه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها السفينه السفينه العظيمه اللي سيدنا نوح ركب فيها الناس حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا لما اذن بالطوفان اركبوا فيها الناس ركبت اتباع موسى اتباع نوح والانس والجن والوحوش وال... والدواب و... قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال الموجه قد الجبل تخيل انت ماشي في المحيط الاطلنطي الموجه قد الجبل تعدي ازاي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا تعالى يا ابني تعالى يا ابني اركب معانا قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء يا غبي تعالى اركب انقذ مصيرك اركبوا يا جماعه اركب يا امه محمد في سفينه النجاه انضم يا امه محمد للسفينه الوحيده اللي هتنجو في وسط الواقع ده كل اللي راكبين الطيارات والبوارج والدبابات كل دول هيغرقوا كل دول الطوفان هيجي يغرقهم كل دول الطوفان هيجي يغرقهم من عند ربنا ومش هينجى غير اولياء الله في ايام الله سبحانه وتعالى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا ابني انا بستغيث بيك انا بستغيث بك الحق اركب مع السفينه قال ساوي الى جبل يعصمني من ال... من ال... قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء يا ابني ده ربنا مش الميه يا جماعه ربنا احنا مستنيين فتوحاته مستنيين نصرته كل الناس اللي بتتريق على اخواننا في غزه وعلى حماس وعلى المجاهدين بكره هيشوفوا بكره هيشوفوا والله العظيم نصره ربنا سبحانه وتعالى ليهم ي- ينتهي الطوفان ويغرق كل الناس لدرجه ان كانت في امراه كافره بتطلع مع ابنها على جبل والميه بتطلع وتطلع والميه بتطلع لما لقت الميه طلعت على صدرها وهتغرقها رفعت ابنها لفوق عشان ابنها ما يغرقش غرقت يا غبيه يا غبيه دي مش الميه دي ربنا كنت ارفعي ايدك وقول يا رب تبت اليك وكان الطوفان ما جاش عليكي ولكن الغباء للنهايه ي... ي... خلاص القضيه انتهت تمشي السفينه ايام واسابيع وشهور السفينه ماشيه يا جماعه طب هنعمل ايه طب هنعمل ايه السفينه ماشيه طب وبعدين طب هنرسى على انهي ارض ويامر الله يا ارض ابلعي ماءك يا سماء اقلعي غيض الماء واستوت على الجودي استوت على الجودي ابو هريره بيقول استوت سفينه نوح على الجودي في يوم عاشوراء كان يوم نجاه نوح ومن معه من الطوفان فصام نوح هذا اليوم سيدنا نوح صام هذا اليوم والانس والجن والوحوش معاه وسيدنا محمد صام هذا اليوم وسيدنا موسى صام هذا اليوم في البخاري ومسلم احنا في يوم من ايام الله حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا تاب على سيدنا ادم فيه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ازاي يا رب ازاي سيدنا ادم لما نزل يا جماعه سيدنا ادم كان عايش في الجنه منعم ومكرم ما جربش عيشه الارض اول يوم لادم على الارض كان يوم رهيب الحر العرق التعب البرد الجوع طب يعمل ايه سيدنا ادم ندم ندم رهيب كان متلهف على التوبه فتلقى ادم من ربه كلمات بلهفه بيتلقاها بلهفه كان في يوم عاشوراء يا رب يا من شققت البحر في هذا اليوم لموسى شق فيه واقسم فيه قصور ظهور بني اسرائيل يا رب في هذا اليوم ظهور اليهود يا رب يا رب يا من نجيت نوح من الطوفان في هذا اليوم نجي اخواننا في غزه يا رب يا رب يا من تبت فيه على ادم تب في هذا اليوم على الامه كلها يا رب يا رب في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم رفع الله العذاب عن قوم يونس يا جماعه في مثل هذا اليوم احنا يا جماعه انا مش عارف اتكلم عن ايه واسيب ايه انا حاسس ان يوم عاشوراء ده يوم ابهاري للامه يوم رهيب للامه يوم عظيم من ايام الامه العظيمه يا جماعه اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اليوم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس بعد ما العذاب بقى قدامهم تابوا الى الله وتضرعوا فكشف عنهم العذاب لو اللي بيحصل من اليهود في غزه ده عذاب جاي علينا وبذنوبنا طب ما لو تبنا يكشف عنا ما لو تبنا يرفع عنا ايام الله زلال بتزلزل بتزلزل قلوب الصالحين بمدى المشاعر الرهيبه الايمانيه اللي بتعرفك في هذه الايام قد ايه الله قدير قد ايه الله عظيم يا جماعه درس الليله محوره الامل في الله محوره احنا الوقت باذن الله سبحانه وتعالى باذن الله في خلال دقيقتين هنتكلم مع اخواننا في غزه زي ما قلت لكم امبارح ان احنا هنتصل على اخواننا في غزه باذن الله احنا هنبدا في التوصيات وهنتكلم مع اخواننا في غزه باذن الله سبحانه وتعالى نتصل بحد منهم نشوف احوالهم ايه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى اخواننا في الكنترول يا ريت يحضروا بس المكالمه مع حد من اخواننا في غزه يشوفوا يتصلوا برقم من ارقام اخواننا في غزه باذن الله نشوف احوالهم نطمن عليهم نقول لهم ربنا ينصركم من صفات فرسان الاقصى يا جماعه الامل في الله من صفات فرسان الاقصى الامل انهم ما بيفقدوش الامل الت... ال... الناس اللي وقعت تحت صخره الدويقه في اول رمضان الشعب كله وقف يائس لما الثلاثه اتحبسوا في الصخره في في الجبل في حصار اشد من حصار غزه دلوقتي جبل لا في معابر ولا حدود ولا انفاق ولا حد هيهرب لهم اكل ولا اي حاجه لكن كانوا مع ربنا فربنا كان معاهم فكان عندهم امل فقالوا يا رب وربنا كشف الصخره يعني عايز اقول ان الامل الامل يا جماعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمه سودان الازمه لما مكه طردته وبعد كده راح الطائف طردوه وقف في النص مش عارف يعمل ايه مطرود من القريب والغريب زي غزه الوقت لا القريب معاها ولا العرب معاها ولا الغرب معاها مطرود يعمل ايه ينزل ملك الجبال يقول لك يقول له اطبق لك عليهم الجبال انسفهم سيدنا نوح عمل ايه يا جماعه سيدنا محمد عمل ايه كان ممكن في لحظه ياس لو كان الياس تسرب الى قلبه يقول خلاص ضاعت انتهت اطبق عليهم ولكن سيدنا محمد عنده امل قال له لا ممكن الجيل الجاي لو الجيل ده راح الجيل الجاي عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ويخرج من صلب العاص بن وائل الكافر عمرو بن العاص اللي فتح مصر ويخرج من صلب الوليد بن المغيره الملعون خالد بن الوليد اللي فتح العالم ويخرج من صلب عقبه بن ابي معيط الجاحد الكافر ام كلثوم بنت عقبه اللي نزل فيها سوره كامله من سور القران سوره الممتحنه يا اخواني في الله يا اخوان الامل يا جماعه الامل الامل في الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم قال لقومه اي الفريقين احق بالامن اي الفريقين لو في اتصال يا جماعه مع اخواننا في غزه الله يخليكم قبل ان نغادر هذه الحلقه اي الفريقين احق بالامن اي الفريقين يعني يعني ال ال ال ال الوقت اليهود ولا غزه اليهود ولا المسلمين اليهود ولا التيار الاسلامي هو اللي احق بالامن دلوقتي احنا اللي احق بالامن احنا اللي احق بالنصره طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى اليوم بتاع عاشوراء اليوم اللي كله فتوحات من الله سبحانه وتعالى الشعب يقعدوا يلطموا فيه الضلال بيوصل الناس لايه يوم من ايام الله العظيمه يقعدوا يلطموا فيه ويشوهوا صوره الاسلام في العالم التوصيات اللي احنا وصلنا ليها باذن الله سبحانه وتعالى ان يوم عاشوراء بكره ان شاء الله صيامه بيكفر سنه ماضيه من الذنوب تخيل انك تيجي يوم القيامه سنه كامله ما فيش فيها ذنوب صحيفه سنه كامله ما فيش فيها ذنوب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صام ومن شاء ترك انت حر هتضيعه ضيعه بس ده يوم من ايام الله سبحانه وتعالى تعالى يوم بكره يوم فتوحات يا جماعه عايزين ان شاء الله الدعاء الدعاء الدعاء طول اليوم واخر اليوم ان شاء الله وقبل المغرب وساعه الفطار وطول ما انت صايم عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى عايزين ان شاء الله باذن الله احنا في شهر الله المحرم زي يوم الله كده يوم عاشوراء شهر الله عايزين ان شاء الله افضل الصيام صوم المحرم نكتر منه باذن الله سبحانه وتعالى امبارح اديتكم الكود بتاع اخواننا في غزه امبارح اديتكم الكود بتاعه واللي اتصلوا يعني سبحان الله العظيم منهم ناس انهاروا في البكاء لما سمعوا واحده من غزه بتقول له الحقونا انتوا فين يا مسلمين انتوا بتعملوا ايه انتوا سايبيننا كده ليه انا اتصلت بواحده في غزه بتقول انتوا انتوا سايبيننا ازاي انتوا انتوا مش عارفين اللي احنا فيه مش شايفين اللي بيحصل لنا على الشاشات ولا ايه مكالمات تقطع القلب والله يا جماعه مكالمات الكود بفكركم بيه تاني للي عايز يتصل باخوانه في غزه الكود 009 70 009 70 599 الكود صفر صفر تسعة سبعين خمسة تسعة تسعة وبعد كده تقوم ضارب اي ست ارقام باذن الله سبحانه وتعالى يعني التلاتة والصخرة لما اتقفلت عليهم الصخرة قالوا يا رب يا اهل غزة ما تقولوش يا امم متحدة ما تقولوش يا مجلس امن ما تقولوش يا كذا يا كذا يا كذا قولوا يا رب قولوا يا رب واحنا يا جماعه يا جماعه نعمل زي الثلاثه والصخره لما اتقفل عليهم الصخره وقالوا يا رب وكل واحد توجه بعمل صالح انا عايز كل واحد مننا يصلي الليله ركعتين لاهل غزه ركعتين وبعد الركعتين او في السجود يقول يا رب بتوسل اليك بعمل صالح عملته ويذكر عمل من الاعمال الصالحه يا رب نجي اخواننا في غزه زي الثلاثه والصخره لأن الامه كلها تبقى زي الثلاثه والصخره ربنا يزيح صخره اليهود عنا باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا جميعا عايزين نعرف يعني إيه ايام الله يا جماعه بكره يوم من ايام الله عايزين نملا دعاء لعل ربنا القدير لعل ربنا القدير يشفي قلوبنا بخبر من الاخبار اللي يعني تشفي غل قلوبنا على اليهود عليهم من الله ما يستحقون اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه نصوحه اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق اخواننا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا خذلاننا لهم يا رب اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم يا من شققت البحر لموسى اقسم ظهور اليهود اللهم يا من اظهرت موسى على فرعون وعلى السحرة ونصرت انصر المجاهدين في غزة اللهم يا من نجيت نوح في من الطوفان نجي اخواننا نجي اخواننا من الحصار والضوء والقصف في غزة اللهم انصر الامة اللهم يا من تبت على ادم ويا من كشفت العذاب ويا من كشفت العذاب عن قوم نوح اكشف عنا مقتك وغضبك يا رب ارفع عنا عقوبة ذنوبنا يا رب وتب علينا جميعا يا رب اللهم يا من بشرت يعقوب بنجاة يوسف في ذلك اليوم العظيم أبشرنا بكل خير عن إخواننا يا رب أسمعنا كل خير عن إخواننا يا رب يا رب انصرهم واشف صدور قوم مؤمنين اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نصرك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
يا أهل غزة غزة لا تدعوا سوى الله فالله حي مغيث